السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد ما زلنا في هذه الحلقات الطيبة من سلسلة الإسلام منهج حياة هذه الحلقة الثالثة في هذه السلسلة الطيبة من من من من سلسلة الإسلام منهج حياة. بنتكلم في حجاب المرأة المسلمة. حجاب المرأة المسلمة. اتكلمنا عن أن الله خالق وأن الخلق اثنين ذكر أو أنثى وعورة المرأة كل جسمها عورة باتفاق العلماء ما عدا وشها وإيديها فيها خلاف. وقلنا الله تبارك وتعالى الخالق يفرض وأن الله فرض الحجاب على المرأة فريضة زي الصلاة والصوم والزكاة والحج بالظبط فرض وقلنا الآيات وقلنا الأحاديث وكنا متوقفين في الحلقة السابقة عند مش عايز أقول لماذا الحجاب يعني احنا بنقول الله أمر فليكن ما أمر مفيش حاجة اسمها مع الله ليه مفيش حاجة اسمها مع الله ليه انت عبد والعبد بيقول لسيده سمعنا وأطعنا لكن بنقول أن الله تبارك وتعالى وهو الخالق خلق المرأة وجعل فيها شهوة للرجل عشان الرجل يقبل عليها فيتزوجها وينجب فتستمر الحياة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة خليفة ده يخلف ده وده يخلف ده ويخلف ده عن طريق إيه؟ التزاوج والتكاثر والتناسل طب إيه اللي هيخلينا نتجوز ونتكاثر ونتناسل؟ ان ربنا جاعل للراجل شهوة في المرأة فبيقبل على المرأة بالحلال بالحلال على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك الله يقول سورة آل عمران زين للناس حب الشهوات من النساء المرأة مطلوبة الراجل هو اللي طالب عشان كده ربنا قال المرأة تغطي والراجل يقبل عليك بالحلال وياخدك على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان أسيرات بينكم أخذتموهن, أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله بكلمة الله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص بقت مراتك إذا المرأة مطلوبة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ولما تبص في الآية زين فعل مبني للمجهول مين اللي زين قيل الشيطان هو اللي زين وبيحليها قدامنا وقيل الله تبارك وتعالى زين المرأة للرجل وجعل للراجل فيها شهوة ولذلك ناسب تشريع الله للمرأة هذه الطبيعة ما دام هي أنثى وطبيعتها أنثى وربنا مزينها ومجملها ومحليها للراجل وجاعل الراجل فيها شهوة جت الأوامر بقى ها تتغطي وما تكشفيش عورتك ما تخليش راجل يلمسك إلا بالحلال بالزواج ما تختليش براجل لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم ها النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول إياكم والدخول على النساء ما تخشش على واحدة مغيب عنها زوجها وتكون لوحدها ويكون محرم عليها تحريم مؤقت يعني ممكن في يوم من الأيام تتجوزها يعني تحريم أبدي ماشي تخش عليه ده, ده, ده محرم عليك تحريم أبدي زي ما قلنا في الحلقة الماضية لكن تحريم مؤقت لا قيل يا رسول الله أرأيت الحمل حديث البخاري إياكم والدخول على النساء قال رجل يا رسول الله أرأيت الحم قريب الزوج قال الحم والموت الحم والموت الحم والموت ده اللي بيجي منه الموت الموت الموت الأمر جد خطير طبعا في ناس بقى تسمع تقول لك إيه أنت لا لا لا أصل الكلام ده انا الكلام ده ما ياثرش فيا قوي انا أصل ممكن انا اقعد مع المراه وما تاثرش آه، انا يعني عادي عندي آه، انا لو شفتها عيني انا اغطيها آه، ممكن تبقى زي اختي اقول له طب انا ما بتكلمش عنك انا ما بجيبش سيرتك انا مالي ومالك انا بتكلم عن الرجاله انا بتكلم عن الراجل اللي ربنا خلقه راجل يتاثر بالمراه انما انت بتقول لي ما تع... خلاص ده انت بتخالف الطبيعه انت بتخالف الفطره انت كلامك غلط لانك بتخالف الفطره او بتستهبل على نفسك ممكن يكون بيستهبل على نفسه ده موضوع تاني لكن لأن الله عز وجل يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سورة الملك ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أيوة يعلم طبعا سورة النجم هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم سورة آل عمران أأنتم أعلم أم الله والله لما بيشرع تشريعه هو الحق والله بيصون المرأة لأن المرأة زي الإزاز لو اتكسر ما بيتصلحش ما بيتصلحش فالراجل اللي بيضحك عليها يقول لها اه ده انت عادي ومش عارف ايه وانت زي كذا وز... لا لا لا لا الله تبارك وتعالى وضح زين للناس حب الشهوات فعل مبني للمجهول ده متركب في الراجل ده شيء مسير بيه مش مخير لكن مخير في تصريفه يعني في حاجات كتير جدا م- احنا مسيرين في تركيبها لكن مخ- مخيرين في تصريفها يعني مش موضوعي بس بسرعه انا مسير في العطش لكن مخير اشرب ميه او خمره انا مسير في الجوع لكن مخير اكل خنزير او اكل حرام انا مسير في الشهوه الجنسيه لكن مخير في تصريفها اتجوز مثنى وثلاثه ورباع او ازني ها اذا انا مسير في التركيب لكن مخير في التصريف مخير في التصريف النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم ما تركت على الرجال فتنه بعدي اضر من النساء في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم أيضا اتقوا الدنيا أو نجيب الحديث من الأول إن الدنيا حلوة خضراء وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا خافت انك تقع في فتنة الدنيا واتقوا النساء واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء أول فتنة بني إسرائيل دخلوا النساء عليهم في المحاريب وفي مواكن العبادة و- وهكذا ولذلك الله عز وجل لما نهانا نهانا عن اتباع خطوات الشيطان مش ما قالكش لا تتبعوا الشيطان قال لا تتبعوا خطوات خطوات خطوات الشيطان الشيطان عمره ما يجي على واحد يقول له اذني يبقى اهبل لا يجيبها له واحده واحده من الاول نظره فابتسامه فسلام فكلام فموعد فلقاء على طول خلاص ومش هيوصله مش هيو... مش هياخده من ايده ما هو وصله حطه على الزحليقه فاتزحلق على طول خلاص عشان كده بنقول خلي بالك خلي بالك يا اختي من هذا الامر طيب يمكن واحد يقول انت يعني عايز تقول ان الحجاب فرض وان المراه لازم ت- تلبس الحجاب وان انت عمال بتجيب في ادله وكذا وكذا وكذا وكذا اقول له حتى من غير ادله والله من غير ادله الفطرة تمشيك الفطرة تقول ان المرأة تلبس حجاب لو فطرتك سليمة لو فطرتك سليمة مع ان ما انتكستش والعياذ بالله ازاي يعني ايه الفطرة الاول الفطرة اللي ربنا خلقنا بيها يعني بيقولوا ايه هات سورة آه، سبح اسم ربك الاعلى سورة الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى قدر فهدى هذه الفطرة سورة طه قال فمن ربكما يا موسى فرعون طه سيدنا سيدنا طه بيقول لفرعون ايه آه سيدنا موسى بيقول لفرعون ايه قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى فرعون بيقول لسيدنا موسى قال فمن ربكما يا موسى رد عليه سيدنا موسى قال له ايه قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى هذه الفطره بيقولوها ازاي لو انك انت جبت مثلا آه، قطه قطه او قط يعني اي حاجه يعني وحطيته جنبك وانت بتاكل سمك وانت خدت سمكه عطيتها للقط هتاكلها جنبك وتتلحس وتبص لك لكن لو هي نفس القطه دي خطفت السمكه هتعمل ايه هتجري تجري ليه لانها عامله حاجه غلط مين اللي عرفها هي القطه دي راحت حضانه كانت في KG B قالوا لها لما تخطفي الحاجه تبقى تجري فطرتها بص القطه او القطه يجي يحفر يحفر يحفر وبعدين يعمل دوره ميه ويروح ايه يروح رادم لأن فضلات الإنسان لازم تدارى سبحان الله فطرة في النفس طبيعة فطرة فطرة فطرة المرأة إنها تتغطى ده لو الفطرة سليمة لما يجي لك تيجي لك واحدة أو واحد يقول لك إيه آه طب اقنعني كده بالحجاب آه، اقنعك انك تتغطي لا اله الا الله هو الاصل فيك العري هو الاصل العري وانا بقنعك انك تتغطي انت انت ليه اتقلبت كده ليه الامور اتقلبت لا اله الا الله الفطره السليمه تأبى زي الراجل اللي جاي يقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أستأذن على أمي ده أنا وأمي في البيت يا رسول الله ودي أمي لازم أما أخش أخبط أخش يا ماما أخش يا بركة ها قال أتحب أن تراها عريانة الراجل انتفض وقال لا يا رسول الله قال إذا فاستأذن عليها فطرته السليمة قالت له لا يا رسول الله أحب أراها العريانة دي أمي إزاي لا يا رسول الله فطرة سليمة فالفطرة كذلك تأبى على المرأة إلا إنها تدارى ولذلك شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة طه فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكل منها وغلط سيدنا آدم وسمع لكلام الشيطان بس برضه ولو إنه مش موضوعي سمع ليه الشيطان لأن سيدنا آدم في الجنة والشيطان الملعون عمل إيه حلف بالله العظيم وقاسمهما سورة الأعراف إني لكما لمن الناصحين حلف بالله العظيم لآدم إن الشجرة دي هتخليك خالد يا آدم في الجنة وسيدنا آدم ما كانش يتخيل إن حد يقسم بالله كذب فلما طلع الكلام كذب بيقول له ربنا بيقول له ألم أنهك أنهكما عن تلكما تلكما الشجرة وأقول لكم وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو مبين طب يا ربي والله ده حلف بيك يا ربي ده حلف بيك أقسم بيك وحد يقسم بالله كذب مش ممكن عشان كده سيدنا آدم صدق الشيطان لأنه أقسم له بالله وقاسمهما يعني حلف له بالله إني لكما لمن الناصحين لكن فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكل منها ها فبدت لهما سوآتهما انكشفت العورة الفطرة تقول إيه الفطرة وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة الورق العريض ويستر به عورتهم ها وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة عشان يداروا عورتهم فطرة فطرة انها تداري عورتها والدا- ويداري الراجل عورته كذلك ولذلك شوف بلقيس لما جت عشان تسلم سورة النمل وسيدنا سليمان عارف انها جاية فلو جت واسلمت خلاص هيبقى مالها وحالها كله حرام محرم علينا يعني ايكم يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين الى ان جاءت قيل لها ادخلي الصرح ادخلي الصرح قصر كان بنيه لها بقى سيدنا سليمان وخلى الجن تبنيه حاجه بقى يعني مهوله لان الهدهد قال له ايه اني رايت امراه تملكهم واتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون عشان كده سيدنا سليمان بنى لها القصر المشيد وحاجة بقى فخمة جدا جدا قيل لها ادخلي الصرح فلما دخلته فلما دخلته لقت الأرضية إيه الأرضية إزاز بس تحت الإزاز مية فلما رأته حسبته لجة حسبته لجة مش واخدة بالها إن فوق إزاز هي افتكرت إن ده مية وكشفت عن ساقيها وكشفت عن ساقيها كشفت عن ساقيها شدت هدومها فوق يبقى كانت هدومها ايه تحت يبقى كانت ايه كانت متغطيه كانت هدومها طويله وخايفه ان هدومها تنزل في الميه فكشفت عن ساقيها فطره فطره وده ايام سيدنا سليمان اهو وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرد ممرد املس من قوارير ازاز قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين لكن فكر في كلمة وكشفت عن ساقيها كانت فاكراه مية يبقى كانت إيه؟ كانت ساقيها متغطية فطرة فطرة سبحان الله سيدنا موسى ولما ورد ماء مدين سورة القصص ووجد عليه أمة يس- من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان ز- الغنم بتاعتهم عشان الناس تملى قال ما خطبكما ازاي نساء يطلعوا كده ما ده ايه دي ازاي دي ما خطبكما قال- قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء احنا بنستنى لغايه ما الرجاله بيسقم ايوه ايه اللي طلعكم وابونا شيخ كبير اه طب تعالوا على جنبي كده وكان سيدنا موسى ما شاء الله قوي مش مش ضرب الفرعوني ب- بالبوكس موته فوكزه موسى فقضى عليه سورة القصص بس على طول قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له فكان سيدنا موسى قوي فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير هي بقى لما راحت لما راحوا البنات لأبوهم بدري الله انتوا جيتوا بدري النهارده يعني والله يا بابا الله يكرمه أخ هناك ما شاء الله عليه آه يعني مللنا وبتاع وكده يعني والله اه لا طب روحوا قولوا له أنا عايزه فجاءته إحداهما شوف الفطرة فجاءته إحداهما تمشي على استحياء لأن راح أتكلم راجل على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا شوف الأدب والكلام والفطرة واحدة رايحة الراجل فبتقول له إن أبي يدعوك ده بابا اللي عايزك مش أنا إن أبي يدعوك شوف لأن أنا رايح أتكلم راجل حياء في حياء وفي فطرة مش النهاردة علنا كده ريدك ريداك ولا ريدة سواك ليه قلة الأدب دي عيب ليه تربوا في البنات كده ال ال ال إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا طيب هو مش عارف البيت فين طب انا هقول لك ما انا جاي اخدك عشان بابا بيقول لك تعال عايزك طيب اتفضلي عشان توصليني مشيت قدامه مشيت قدامه هيبص عليها من ورا ممكن اي هوا يجي جسم لا لا لا لا لو سمحتي تعالي امشي ورايا امشي ورايا ليه عشان عيني لا تقع منك على عور طب انت مش عارف السك خلاص جميل امسكي شويه طوب في ايدك هنمشي انا ماشي قدامه وانت ماشي ورا عايزاني اخش يمين اه ارمي لي طوبه كده فانا لما الاقي الطوبه جت كده اه يعني انت بتقولي لي خش من الشارع ده اه الطوبه دي جت من هنا لا خش من الحاره دي هم، لغايه ما وصل لما وصل للبيت عشان كده قالت له يا ابتي استاجره ان خير من استاجرت القوي عشان ملا الميه الامين عرفت منين انه امين امين على عورتها ده ما يتسابش سبحان الله وهكذا اذا فطره فطره فطره حديث في صحيح البخاري عن عطاء بن أبي رباح قال قال لي ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة ألا أريك امرأة من أهل الجنة عشان واحدة داخلة الجنة قلت بلى قال هذه المرأة السوداء هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله اسمعي يا رسول الله إني أسرع بيجي لي مرض الصرع فبتخشب وقع ولما بقع وإني أتكشف بقع فهدومي بتكشف جزء من عورتي فادعو الله لي ادعي لي يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم طبعا دعوته مستجابة إن شئت صبرت ولك الجنة تصبري على المرض ده وتخشي بيه الجنة وتفضلي تاخدي حسنات كده وإن شئت دعوت الله أن يعافيك أن يعافيك يعني ادعي لك ربنا يعافيك ولا تصبري وتخش بيه الجنه قالت اصبر لا ما تدعيش لا لا لا خلاص خليني خليني بالمرض ده ما دام فيها الجنه خلاص انا عايز الجنه مم. بس شوف الحياء بقى وشوف الفطره شوف الفطره قالت يا رسول الله اني اتكشف اني اتكشف زعلانه من دي لما بقع بتكشف فادعو الله لي الا اتكشف خلي المرض فيا بس ادعي ربنا ان انا لما اقع ما انكشفش ولا ينكشف مني شيء فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فما تكشفت بعد عليه الصلاة والسلام شوف بالله عليك ودي أو بالله عليكي ودي بمرض يعني بعذر عندها مش رايحة للخياطة تقول لها افتحي من هنا وقوري من هنا وخنصري من هنا ووريني كده في المراية عشان لما تقع الشنطة واطة جيبها ي... حسبنا الله ونعم الوكيل عايزين نتقي الله عايزين نتقي الله تبارك وتعالى طيب يبقى الحجاب أصلا فطرة فطرة في النفس البشرية الله تبارك وتعالى اللي أمر المرأة بالحجاب وأمرها أنها تغطي عورتها واتكلمنا بالتفصيل بقى نهى المرأة عن التبرج التبرج اللي هو إيه التبرج التبرج هو إظهار المحاسن والمفاتن لغير الزوج ان واحده تتزين تظهر مفاتنها تظهر محاسنها لغير جوزها ده تبرج والعياذ بالله والعظمه في القران ان ربنا يسميه تبرج ايه جاهليه اللي النهارده بيسموه التقدم التقدم ال- الاتيكيت الديليكاه السنس لازم تبقى الواحدة اتيكيت وديليكا ومتقدمة متقدمة والله العظيم دي دي جاهلية وتأخر ده غباء الله تبارك وتعالى يقول في سورة الأحزاب عن المرأة وقرن في بيوتكن الأصل فيها بيتها يعني لكن تنزل تشتغل تنزل ت- تتسوق تنزل تزور أهلها صلة رحم كده وقرن في بيوتكن لكن الأصل فيها البيت يعني وقرن في بيوتكن ولا تبرجن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى مش تقدم وتكنولوجي جاهلية تبرج الجاهلية الأولى فالمتبرجة جاهلية مش تقدم احنا نفهم ان التقدم ده تكنولوجي يعني كمبيوتر تقدم النهارده تطلع القمر تقدم تنزل في البحر بغواصه تقدم انما العري تقدم التفنن في العري تقدم ده تاخر مش تقدم والله بيسميه ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى ومين اللي بيعمل كده اللي بيعمل كده الشيطان اللي بيعمل كده الشيطان والله كل اخت تاخد بالها سوره النساء واضحه جدا الله يقول ان يدعون من دونه اي من دون الله عز وجل إلا إناثا يعني بيقولوا الملائكة بنات الله وإن يدعون من دونه إلا شيطانا مريدا يعني مطرود من رحمة الله لعنه الله لعنه الله طرد الله عز وجل الشيطان من رحمته وقال اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين سورة صاد في آخرها لعنه الله فالشيطان لما طلع من الجنة قال إيه؟ مم. لعنه الله وقال اللي هو الشيطان يعني لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا طب يا ربي في بقى ناس معينة كده لازم أضلها وحاجبهم معايا جهنم حاجبهم ما هو ما هو الشيطان عارف إنه رايح جهنم بس قال ربنا في آخر سورة صاد إيه؟ قال ربي فأنظرني أنظرني طب اديني مهلة كده لغاية ما تيجي تحاسبهم قال فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك شوف المجرم الملعون الشيطان بيحلف بعزة الله في آخر سورة صاد قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين اللهم اجعلنا منهم وربنا يجعلكم منهم يا رب إلا عبادك منهم المخلصين انت حلفت يا ابليس وقلت فبعزتك قال فالحق والحق اقول طب يمين على يمينك او الله عز وجل اقسم يمين قال فالحق والحق اقول لاملان جهنم منك يا ابليس وممن تبعك منهم اجمعين فاوعي وعلى الله وحذاري تكوني من اتباع الشيطان شوفي هيعمل فيك ايه دلوقتي الشيطان ان يدعون من دونه الا اناثا ها، وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال الشيطان لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا هتعمل معاهم ايه ولأضلنهم هضلهم هضلهم مش السكة دي عدل مش دي عدل لا لا خش يمين لا تعالى كده حتى بيقول في القرآن لأقعدن لهم صراطك المستقيم هقعد لهم في السكة ثم لا يأتي من بين أيديهم و- ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين أخليهم يعملوا يبعدوا عن الحلال ويعملوا الحرام ومش هخليهم يروحوا الجنة ه- ه- ه- هخليهم يروحوا جهنم فهنا في سورة النساء الله تبارك وتعالى قا- وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا الشيطان بيقول كده ولأضلنهم ضلال ولأمنينهم أمنيهم لما تسرق هتتغني وتعمل وبعدين بقى بقى- بقى طلع الزكاة بتاعهم بعد ما تسرق الفلوس مش مشكلة اه وبعدين انت برضه هتتحجبي بس استني شويه الاول لما تتجوزي بس الاول الله مش آه، بعدين تتحجبي بعدين ما ولأضلنهم ولا ولأمنينهم أمنينهم تما- أماني باطلة ولآمرنهم الشرك اللي جاي ده فليبتكن آذان الأنعام اللي هي في سورة المائدة ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام كانوا زمان يعني إيه مش موضوعي بس يجوا على الأنعام اللي يشقوا ودنها كده لو جابت ذكور على طول ما حدش يركبها دي حد ياخد دي بتاعت الآلهة دي بتاعت كذا طيب ولآمرنهم فليبتكن يقطعوا يعني آذان الأنعام ولآمرنهم كل أخت تاخد بالها بقى ولآمرنهم الشيطان بيقول أهو ولآمرنهم النساء فليغيرن خلق الله فليغيرن خلق الله فليغيرن خلق الله ازاي يغيرن خلق الله بقى ادي التبرج ده التبرج بتاع المرأة اللي ربنا نهى المرأة المسلمة انها تعمله المرأة تتبرج لزوجها الله اكبر يا ريت الله اكبر تاخد الثواب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اكتسب المؤمن بعد تقوى الله خير له من زوجة صالحة إذا نظر إليها سرت إذا نظر إليها سرت مش غمت سرت انت لما جوزك يبص لك وينبسط كده ويلاقيكي ما شاء الله مسرحه وعامله الزينه بتاعتك يبقى انت امراه صالحه يبقى انت امراه صالحه يبقى ده لجوزك لكن شوف الشيطان بيقول ايه هنا بقى ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله طب ازاي هقول لك اهو اللي جاي اهو بس ربنا قال ايه بقى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله هتسمعوا كلام الشيطان فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم بيعدكم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ايه الغرور زي الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور غرور يعني ايه يعني لما واحد يقول فلان ده فاكر نفسه غني هو مغرور في نفسه ليه كده ده فقير وحالته بالبلة هو متغر في نفسه يعني واخد غير الصفة الصحيحة هو فلان ده فاكر نفسه آه قوي كده ومتين ده ضعيف وحالته بالبلة وكله عيا ده مغرور مغرور يعني على غير الحقيقة اهو بالظبط كده كلام الشيطان على غير الحقيقة لانه بيقول ضلال واللي بتسمع لكلام الشيطان هتضل طب تعال ناخد مظاهر التبرج اللي الشيطان بيقول هيخلي المرأة تعملها ايه مظاهر التبرج نمرة واحد ظهور الشعر اثنين الوشم اللي هو الدق ثلاثة الباروكة او البستيج اربعة التنمص تنمص للحاجب خمسة التفلج للسنان ستة وضع العطر لغير الزوج سبعة الخضوع بالكلام عن طريق الكلام وهنشوف مظاهر واشكال التبرج طيب هنتوقف عند هذا القدر والحلقة القادمة في مظاهر التبرج للمرأة اللي, اللي الشيطان بيضل المرأة وبيضحك عليها عشان يسحب رجليها حتى لو كانت محجبة يقول لها اه انت محجبة كل حاجة بس تعالي بقى نتكلم في ايه في الحواجب تعالي نتكلم في ايه اه اللي هي مظاهر التبرج نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر هذا الملعون فالحلقة القادمة إن شاء الله تبقى الحلقة الرابعة مع المرأة في حجابها نسأل الله تبارك وتعالى أن يستر أخواتنا وأن يستر عوراتنا وأن يؤمن روعاتنا اللهم آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته